السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى آه، أيها السابقون أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس اللهم آمين آه، ما زلنا في حديثنا عن السابقين آه، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتكلمنا في الحلقات الماضية النهاردة الحلقة رقم 13 آه، اتكلمنا في الحلقات الماضيه عن امثله ونماذج عاليه جدا من الصحابه عندهم ايجابيه عاليه جدا، همه عاليه جدا لخدمه الدين، همه عاليه جدا ل آه، بذل النفس والنفيس والغالي والرخيص من اجل اعلاء كلمه لا اله الا الله، قدموا كل خير واستحقوا ان هم يكونوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يا جماعه يعني سبحان الله وذلك الجيل ده كان جيل فريد لاسباب كثيره جدا، ان اول سبب من اسباب ان يكون هذا الجيل بهذه المنزله العاليه والمرتبه السامقه ان ه- هم دول الجيل دول اختيار الله اختيار الله عز وجل ربنا اللي اختارهم عشان يكونوا اصحاب النبي عليه السلام وعشان هم اللي يحملوا الامانه ديت ويحملوا الدعوه ديت ويوصلوها للكون ده كله الحاجه الثانيه من اسباب ان الجيل ده يبقى جيل فريد بالمنظر ده ان هم مروا بتجربه فريده جدا يعني على سبيل المثال مروا بمراحل نزول آيات القرآن أسباب النزول وفلان ده نزلت فيه الآية الفلانية يعني على سبيل المثال كده عايزك تتخيل ال- ال- المرحلة العالية ديت تخيل حضرتك لو إنك أنت مثلا مكان على سبيل المثال عبد الله بن أم مكتوم الذي نزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم سادة قريش وجاله عبد الله بن مكتوم بيسأله في بعض الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو حد يقول النبي غلط صلى الله عليه وسلم النبي اختار الأمر بخلاف الأولى بخلاف الأولى صلى الله عليه وآله وسلم فحس ان في الوقت دوت مش هينفع يكلم عبد الله بن أم مكتوم لانه بيكلم ساده قريش ولعل وعسى ان يوافق في هذا الوقت ساعه يعني قبول للدعوه فتكون نصره للاسلام ان ساده قريش يخشوا في الاسلام فاعرض بعض الشيء عن عبد الله بن أم مكتوم فنزل قول الله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى الى اخر الايات فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما آه، يعني جاء ذلك في بعض الروايات وان كان ضعف بعض اهل العلم انه كان اذا لقي عبد الله بن أم مكتوم يقول له اهلا ومرحبا بمن عاتبني الله فيه تخيل حضرتك لو انت مكان عبد الله ابن ام مكتوم واقف بتصلي قيام الليل وبتقرا قول المولى عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى فبتقولي ايوه الايات دي نزلت في انا كيف يرتفع ايمانك تخيل حضرتك لو انك انت مثلا آه يعني جار لسيدنا ابو بكر الصديق الذي نزل فيه قول المولى عز وجل حينما اعتق بلالا سيدنا ابو بكر كان يمر على بلال فيجده وعمال يعذب في رمضاء مكه تخيل حضرتك وسيدنا ابو بكر لم يكتفي بس بمجرد يعني مصبصه الشفايف وانا لله وانا اليه راجعون ابدا في ساعتها ابو بلال عمال يعذب والراجل يقول له اله والعزى الهان من دون الله فيقول بلال احد احد فيقول ابو بكر ينجيك الله الواحد الاحد ويروح ويصف التجارات ويجمع الاموال ويشتري العبيد والارقاء ليعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى فيجي المنافقون يقولوا ايه بس ده ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد لبلال عنده ده هو بلال تلاقيه قدم له معروف فهو حب يرد له المعروف ده فينزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وس- ولسوف يرضى فتخيل نفسك مكان ابو بكر وهو بيقرا الايات ديت وعارف إن الايات دي نزلت فيه هو كيف يزداد ايمانه تخيل نفسك لو انك انت جار لابي بكر وبتسمع الايات دي وتقول ايوه الآ- الايات دي نزلت في جاري تخيل ايمانك يزداد ازاي تخيل نفسك كده لما تكون مكان سيدنا زيد بن حارثه وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القران صراحه فلما قضى زيد منها وطرا يعني من زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها تخيل وهو بيقرا الايه دي احساسه كان عامل ازاي تتخيل زينب بنت جحش وهي بتقرا نفس الايه فلما قضى زيد منها منها يعني مين يعني من زينب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها آه، من ضمن التجربة الفريدة إنهم عاشوا مع النبي وتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا مجرد إن أنت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بس فقط ولو في المنام ده يعتبر حدث عظيم جدا في حياتك فما ظنك بقى وانت مش شايف النبي بس في المنام لا شايفه في الحقيقه وبتتربى بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم طبعا نعمه ومنقبه عظيمه جدا جدا في حياه هؤلاء الصحب الكرام ضمن الاشياء اللي خلتهم جيل فريد انهم شافوا بعض المعجزات الحسيه التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهم من رأى الملائكة في سورة البشر آه، يعني في حديث آه، الذي رواه مسلم لما جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان ثم لما ذهب جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم طبعا منقبة عظيمة جدا ومنهم من كانت الملائكة تسلم عليه تخيل حضرتك اه في الحديث الذي رواه مسلم آه ان يعني احد ال- الصحابة آه رضي الله عنهم وارضاهم ويعني لما بيحكي وبيقول انه قد سلم عليه يعني لك ان تتخيل ان ان الصحابه هذا الصحابي الجليل كان عنده مرض معين كده وكانوا بيقولوا لابد ان تكتوي تعمل كي في المنطقه دي فكان بيرفض فمره في اتنين في ثلاثه لحد ما ايه آه، رفض فكانت الملائكه تاتي وتسلم عليه في الصحر كما قال الحافظ ابن حجر في بعد مرور فتره معينه تعب فاكتوى فامتنعت الملائكة من الس- من التسليم عليه ثم ترك بعد ذلك الكي فعاد التسليم مرة أخرى إلى هذا الصحابي الجليل لك أن تتخيل أن بعض الصحابة سلمت عليه الملائكة آه، يعني زي حارثة بن نعمان لما مر النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه ولما مر حارثة بن نعمان أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقياه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال يا حارثة أما إني كنت واقفا مع جبريل وقال أما إن حارثة لو سلم علينا لرددنا عليه السلام ومنهم من كانت الملائكه تاتي وتبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزله بتاعتهم زي زي, زي آه، خديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما صح ذلك في الحديث الذي رواه مسلم لما عند موت خديجه او قبل موت خديجه باربع خمس ايام ياتي جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هذه خديجه قد اتتك ومعها اناء فيه ادام او طعام او شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب يا الله تخيل بقى الصحابة بيمروا بالتجربة الفريدة دي تخيل لما كانوا يشوفوا النبي عليه السلام بيخبر ببعض الغيبيات لأن الغيب يا جماعة على الإطلاق لا يعلمه إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا ده استثناء الا من ارتضى من رسول فانه ايه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا الغيب على الاطلاق لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل لكن قد يظهر الله عز وجل بعض الغيبيات لنبي من الانبياء عشان يخبر بها امته كما اخبر المولى عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم ببعض الغيبيات يعني على سبيل المثال النبي عليه الصلاه والسلام يخبر عن بعض علامات الساعه الصغرى والكبرى واخد بالك واحنا شفنا علامات الساعه الصغرى كل علامات الساعه الصغرى ما عدا اربع او خمس علامات على خلاف بين اهل العلم كلها ظهرت ما عدا ذلك وكنت يمكن اوردت ذلك في كتاب رحله الى الدار الاخره ان علامات الساعه الصغرى 59 علامه ظهر منها حتى الان حوالي 54 او 55 علامه وبقيت علامات بسيطه ستظهر ملازمه لعلامات الساعه الكبرى واخبر النبي عن علامات الساعه الكبرى عشر علامات عشر علامات وبعدها تكون القيامه علامات الساعه الصغرى التي لم تظهر آه، وستكون موافقه او مواكبه لعلامات الساعه الكبرى منها على سبيل المثال رفع القران رفع القرآن من مصاحف الصدور ثبت ذلك في حديث رواه ابن ماجه آه، والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب الثوب اللي عليه نقوش كده و- ورسومات آه، مع الغسيل مع ده بتروح واحدة واحدة فالنبي عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام الإسلام هيبتدي يعني ينتهي واحدة واحدة كده لحد ما تقوم الساعة يوم القيامة لا تقوم على واحد مسلم كما صح ذلك الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة إلا آه، إلا على قوم آه، إلا على شرار الخلق إلا على شرار الخلق فاهم ازاي؟ إلا على شرار الخلق ف- والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لا يذكر الله عز وجل قرب الساعة فتقوم الساعة على شرار الخلق خد بالك يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا صلاة خد بالك بقى ويسرى بكتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية يصبح الناس قرب طبعا علامات يوم وياما اللهم لا تجعلنا ممن يحضرون هذا اليوم يعني قرب ايام ال- قرب قيام الساعه ان الناس تيجي تصبح الصبح تفتح المصاحف تلاقي الورق ابيض يدور في صدره عن آية لا يجد آية ليه؟ لأن شرار الخلق هيكونوا هم اللي موجودين في الوقت ده فلا يستحقون وجود القرآن بينهم من ضمن العلامات برضو الصغرى آه، هدم الكعبة كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يهدم الكعبة ذو السويقتين رجل من الحبشة أيضا حتى جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لكأني أنظر إليه الآن وهو ينقضها ينقض الكعبة حجرا حجرا خد بالك وصف النبي شكله انه افحج الى كذا إيه، اخر يعني ايه آه، الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل تخيل بقى آه، من ضمن علامات الساعه الصغرى ودي اخر علامه من علامات الساعه الصغرى اللي هي الريح اللينه التي تقبض أرواح المؤمنين بكل لين ورحمة حتى أنه لو دخل وتحصن في جبل لدخلت الريح وراءه حتى تقبض روحه حتى لا يبقى في الأرض موحد على وجه الأرض وعلى هؤلاء المشركين يرجعوا مرة أخرى إلى عبادة الأصنام فتقوم عليهم الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نبقى نتكلم عنها حينما نتعرض بقى للأحاديث بتاعة الفتن موضوع كبير جدا جدا نتكلم عنه إن شاء الله في رحلة إلى الدار الآخرة شاهد في الموضوع ان ال ان ان سبحان الملك ان ان ال- الساعه لا تقوم الا على شرار الخلق الا على شرار الخلق آه النبي صلى الله عليه وسلم آه لما اخبر بهذه العلامات اخبر بهذه العلامات والصحابه عارفين صدق النبي عليه الصلاه والسلام واخبر ببعض الغيبيات في وجود الصحابه يعني ندي مثال فاكر انت لما تكلمنا في الحلقه الماضيه او اللي قبلها عن سريه موته النبي عليه الصلاه والسلام كما صح في الحديث الذي رواه البخاري النبي واقف وسط الصحابه يا جماعه وبيقول خد بالك النبي فين في المدينه وسريه موته على بعد حوالي ألف ميل والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ اخذ الرايه زيد زيد بن حارثه فشاط في رماح القوم فاصيب خد بالك ثم اخذها جعفر بن ابي طالب فاصيب النبي عليه الصلاه والسلام خد بالك بينقل لهم الاحداث دي على الهوى مباشره لا باقمار صناعيه ولا كان في موبايلات ولا كان في اي حاجه موجوده في عهد النبي عليه السلام والنبي عليه السلام بيقول لهم الكلام ده كده من خلال وحي اخذ الرايه زيد فايه فاصيب يعني قتل ثم اخذها جعفر فاصيب يعني قتل ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب ثم اخذها سيف الله المسلول حتى فتح الله عز وجل على يديه اللي هو خالد ابن الوليد طبعا الكلام ده كله النبي عليه الصلاه بيقوله والصحابه قاعدين وعرفوا بعد كده لما الجيش رجع بعدها ان ده اللي حصل فعلا في نفس اللحظه التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وحاجات كتيره جدا من الامور الغيبيه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا جيل فريد جيل شاف كل الحاجات دي كلها امام عينه تعالوا نشوف من ضمن الحاجات الجميله التي يعني عاشها آه، آه، الصحابه آه، في ايجابيه شديده وعلو همه غير يعني فوق الوصف ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه وارضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم باسناد آه، حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوت ابي طلحه في الجيش خير من ألف رجل اظن مش محتاجه تعليق صوته في الجيش يعني مجرد وجود بس كده ابو طلحه الانصاري في جيش مسلم مجرد ان يتسمع صوته في ارض المعركه ده افضل من ألف رجل موجودين في المعركه حتى قال القائل إن كان هذا صوته فكيف بسيفه خدت بالك يعني إن كان ده صوته بس كده أفضل من ألف رجل أمال بقى قوته ودراعاته وصحته و- وعزيمته وسيفه تساوي قد إيه ما- ما يعني إيه الموضوع ما يتقاس كده خالص بالمرة تعال نشوف موقف تاني من مواقف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم شباب الصحابة عشان الع- الهمة تعلو مرة بعد مرة يعني احنا دلوقتي اقتربنا على منتصف شهر رمضان وعايزين الهمة تعلو أكتر وأكتر إن كنت في أول رمضان قدرت إن ربنا يكرمك وتختم القرآن في ثلاث أيام عايزينك تختمه في يومين عايزينك في النص التاني تختمه كل يوم عايزينك تختمه كل يوم مرتين اجتهد اجتهد ومفيش حاجة أبدا صعبة وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه ولقد يسرنا القرآن للذكر واحنا شفنا ناس كتيره جدا بفضل الله سبحانه وتعالى انا اعرف شاب من الشباب بفضل الله قدر يختم قران في رمضان 30 مره 30 مره واتصلت بي اخت والله من دبي اقسمت بالله انها ختمت القران في رمضان قبل اللي فات ده 26 مره فالامر يسير يا جماعه واحنا عارفين ان شهر رمضان ده شهر القران ولذلك ان بعض الناس لما تقول ايه بس النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني ان القران لا يفقه القران من ختمه او من قراه في اقل من ثلاث او لا صح لكن علق الامام الذهبي ووضح ذلك حينما قال ولكن لله مواسم للطاعه فشهر رمضان هو شهر القرآن كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمة واسعة إذا جاء شهر رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام كانوا مكرسين حياتهم كلها في شهر رمضان ده لقراءة القرآن ومدرسة القرآن رضي الله عنهم وارضاهم حتى كان جبريل عليه السلام يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وكان من ضمن العلامات التي أشارت التي أشارت إلى قرب انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين خدت بالك فده كان من ضمن علامات قرب انتهاء اجل النبي صلى الله عليه واله وسلم تعال نشوف مثل تاني جميل جدا الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام في فتح مصر طبعا سيدنا عمر الخطاب بعت عمرو بن العاص علشان يفتح بلاد مصر وكان فتح بلاد مصر كانت بركه على اهل مصر سيدنا عمرو بن العاص راح يفتح بلاد مصر كان الجيش متحصن في حصن بابليون جه يفتح الحصن ما عرفش يعمل ايه راح بعت ورقه لسيدنا عمر بن الخطاب اريد منك ان ترسل لي أربعة آلاف رجل خد بالك عمر بن الخطاب عمل ايه راح بعت له فعلا 4000 رجل ومعاهم رساله وصلت الرساله لعمرو بن العاص فتح الرساله لقى من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص سلام الله عليك ورحمته وبركاته اما بعد فلقد ارسلت اليك أربعة آلاف رجل على راس كل ألف رجل رجل بألف رجل واضح الكلام بيقول انا بعت لك 4000 على راس كل ألف في واحد الواحد ده بالألف اللي وراه كان من ضمنهم مين الزبير بن العوام الزبير بن العوام خد بالك من حاجه امير المؤمنين عمر بالبلدي كده مش اي حد يعجبه يعني يعني عمر بن الخطاب معروف ان هو عمر يعني مش اي حد يدخل دماغه فكون ان يقول لك ان الزبير بن العوام بألف رجل يبقى عندنا احنا بمليون صح ولا لا اه يعني الزبير بن العوام ده حاجه تانية خالص يعني الزبير بن العوام عمل ايه يا جماعه في فتح مصر والله العظيم موقف يعني لولا صحه النقل ما, ما كانش حد يصدق الكلام ده اول ما وصل لقى الجنود واقفين في ايه ابدا ده الناس جوه الجيش المصري يعني متحصن جوه حصن بابليون قال لهم بس خلاص ما فيش غير حاجه واحده بس تعملوها ايه هو ايه يا زبير قال لهم بس هاتوا سلم وحطوه ووصلوه لحد اخر الحصن وطلعوني على السلم ده ورموني جوه بس وخلصت المساله نرميك فين جوه جيش اه مالكوش دعوه يعني ده جيش يعني جيش دوله واخد بالك يعني واحد عايز يترمي في وسط جيش دوله ي- ي- مالكوش دعوه بس انتوا اعملوا كده ومالكوش دعوه بالفعل طلعوا الزبير بن العوام فوق الحصن بتاع بابليون وراحوا راميينه جوه الحصن لك ان تتخيل انت بتقرا الروايه ديت وبتعدي عليك كده اه يعني دخل نط فوق الحصن ونزل وخلاص وفتح الباب وانتهت المشكله لا انا عايزك بس تفكر بس في موضوع كويس اولا الحصن عالي جدا جدا فهينط ونازل في وسط جيش الجيش ده يقدر بالالاف خد بالك فوق ده كله هو راجل لوحده فوق ده كله المكان عالي يعني ممكن ينزل يموت في ساعتها من غير ما يقاتل ولا أي حاجه لا نزل قفز الزبير بن العوام بعد أن سمى الله عز وجل وتوكل على الله نزل وقفز أول ما قفز مسك السيف وظل يقاتل من خلف الحصن الجيش اللي خلف الحصن يقاتل ده ويضرب ده ويعور ده ويقتل ده لحد ما وصل للباب وراح فاتحه أول ما فتح الباب يا جماعة وفتح الحصن دخل الجيش المسلم قتال قتال ما شاء الله لحد ما انتصروا وفتحت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وكان دخول عمرو بن العاص ومن معه من المؤمنين كان بركة على أهل مصر حتى يسلم كل مصري على أرض مصر يعني سبحان الله إسلام كل من أسلم على أرض مصر في ميزان حسنات عمر بن الخطاب ومن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن الخطاب ثم عمرو بن العاص ثم الزبير بن العوام ثم من كان معه من المجاهدين في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى لدرجة أن كان من ضمن الحياة الجميلة جدا التي كانت بركة من بركات دخول عمرو بن العاص إلى بلاد مصر إن كان آه، من عادة أهل مصر في هذا الوقت آه، إن كان لما بيجي شهر بقونة شهر من أشهر العجم كانوا يعملوا إيه؟ كان النيل نهر النيل يعني كان بينزل لدرجة إن خلاص يكاد إن يكون مفيش مية خالص في النيل كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يجيبوا آه، جارية جميلة يشتروا بنت يعني جميلة جدا من بين أبويها يشتروها مثلا بكام؟ ب 2000 3 ب 100000 ب 200000 يعني كانوا بيغرقوهم فلوس ليه؟ لأن الجارية دي هتموت كانوا بيروحوا الواحد مثلا يلاقوا بنت جميله كده يقولوا له طب احنا عايزين نشتري بنتك بكام تباع مثلا ب 100000 ب 200000 فيشتروها ويمسكوا البنت ديت ويخلوها كل جسمها ده كله متغطي بالذهب يجيبوا الع- العقود الذهب والسلاسل والاساور ومش عارف ايه ويحلوها كلها بالذهب ويرموها في نهر النيل حيه عشان يرضوا نهر النيل تخيل يعتقد ان نهر الدين نهر النيل غضبان فعشان كده نزلت الميه بتاعته فلما نديله عروسه جميله وكده ومليانه بقى بالحلي والذهب والمجوهرات اكيد نهر النيل هيرضى عننا فالميه بتاعته تطلع. وكان من ضمن الفتن العجيبه ان كان فعلا النهر كان بيطلع. ده فتنه ليهم عشان يستمروا على هذا ال- ال- البعد عن الله سبحانه وتعالى، لكن لما دخل عمرو بن العاص فجه وهو قاعد في مصر وصل الامر ان هو وصل لحد شهر بقونه. فلقى الناس آه، النهر نزل والناس في غايه الحزن ومتضايقين وتعبانين وطبعا الناس مش عارفه تعيش من غير ال- الميه ديت. ففجأة لقى الناس آه، جم قاموا جايبين جارية واشتروها من أسرتها ودفعوا ثمنها غالي جدا وبدأوا يغطوها بالذهب فبيقول لهم عمرو بن العاص بتعملوا إيه؟ فقالوا يعني ده عاده لينا كاهل مصر ان احنا في الشهر دوت بنجيب البنت ديت واي بنت يعني بنشتريها ونغرقها دهب ونرميها للنيل عشان النيل يرضى عننا ويفيض المال الميه بتاعته علينا. فعمرو بن العاص استغرب الفعل ده وقال ولكن هذا لا يكون في دين الله. الكلام ده يا جماعه احنا اهم حاجه عندنا العقيده، عقيده المسلم. فالكلام ده لا يكون في دين الله والكلام ده ممكن يكون فيه اشراك بالله سبحانه وتعالى ان احنا نعتقد ان النيل ده بينفع او يضر من دون الله سبحانه وتعالى ولكن انتظروا حتى ارسل الى امير المؤمنين عمر ارسل رساله عمر بن الخطاب قال له حصل كذا كذا من اهل مصر والناس فاكره ان النيل هو الذي ينفع ويضر وان الميه هي التي آه، ستاتي من قبل النيل فعمر بن الخطاب آه، بعت له رساله قال لقد انصفت يا عمرو اللي انت عملته ده هو عين العقل وسارسل اليك رساله فإذا وصلتك رسالة ستجد فيها بطاقة فألق هذه البطاقة في نهر النيل عمرو بن العاص جات له رسالة من عمر بن الخطاب فلقى مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر يا الله عمر بن الخطاب بيكلم نيل مصر من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر أما بعد خد بالك بقى إن, إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري كنت انت يعني بقى اللي بتجيب لنا الميه وبتعيشنا وانت يعني اللي بتعملها معانا جدعانه يعني فمش عايزين منك لا ميه ولا اي حاجه ان كنت انما تجري من قبلك فلا تجري وان كان الله عز وجل فاطر السماوات والارض هو الذي يجريك فاسال الله جل وعلا ان يجريك عمرو بن العاص قرا البطاقه وراح رميها في النيل بسم الله وراح رامي البطاقه اهل مصر لما عمرو بن العاص منعهم ان هم يرموا الجاريه ديت في النيل تاني يوم راحوا مجهزين المخالب بتاعتهم والشيل بتاعتهم وطالعين بره ارض مصر عشان يشوف اي مكان تاني يعيشوا فيه جهزوا المخل من بالليل والشيل من بالليل وخلاص معزلين تاني يوم الصبحية بعد صلاة الفجر مباشرة راحوا يبصوا على النيل لقوا النيل فاض الماء بتاعه 16 متر يا الله ايه ده ايه اللي حصل اللي حصل حاجة واحدة ان من اطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله يا جماعة انتوا فاكرين يوم ما سعد بن ابي وقاص والكلام ده كان ايضا كان في عهد عمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص لما كان رايح يفتح آه، في معركة القادسية رايح يقاتل الفرس في بلاد آه، العراق فلما وصل الى نهر دجلة فلقى السفن بتاعت الفرس كانت راسية على الشط الفرس لما شافوا سعد بن ابي وقاص جاي من بعيد على طول راح حلوا الحبال وراح ايه ماشيين بالسفن وعدوا الناحيه الثانيه طب سعد بن ابي وقاص ليس معه سفن هيعمل ايه يتصرف ازاي طب لو رجع معذور يا جماعه معيش سفن والفرس خلاص هربوا مننا هنعمل ايه لكن لا شوف العزيمه وشوف الثقه واليقين والتوكل على الله قال سعد بن ابي وقاص للجيش اني عزمت على امر قالوا على اي شيء عزمت عزم الله لك على الرشد اللي انت هتعمله احنا معاك قال اني عزمت على على ان اعبر هذا النهر بالخيول طبعا بقى لو كان في الزمن ده وقائد جيش بيقول للجيش ان شاء الله يا جماعه احنا هنعبر على النهر ده ان شاء الله بالجيو- بالايه بالخيول طب جزاك الله خير يا سعد ربنا يبارك فيك يعني ان شاء الله مع الف سلامه وبطمن عليك يعني رنه كده بالموبايل مسدي كول ولا رساله ولا حاجه ان شاء الله نطمن عليك صح ولا لا؟ لان محدش متخيل ان انا اعبر النهر ده بالخيل فاهم ازاي؟ لكن لا شوف اليقين اللي في قلوب الصحابه الناس اللي اتربت على النبعين الصافيين على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اني عزمت على امر على اي شيء عزمت عزم الله لك على رشد عزمت على ان اعبر النهر بالخيل. خلاص نعبر معك فدخلوا الجيش مع سعد بن ابي وقاص وراحوا عبروا على نهر دجله حتى قال الراوي فوالله لقد كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر عاملين بيتكلموا مع بعض وبيدردشوا مع بعض حد واحد فيهم حتى لو الاناء بتاعه وقع كان ينزل يجيبه عادي وبيدردشوا مع بعض فلما رآهم يزدجرت قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن فألقى الله الرعب في قلوب الفرس لما رأوا الصحابة بيعدوا بالخيل على النهر خد بالك فلما وصلوا إلى ال- الشط الثاني يعني قال سعد بن أبي وقاص فوالله لو كان فينا رجل واحد في قلبه مثقال ذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا قمة في اليقين والتوكل والثبات شيء فوق الخيال يا جماعة شيء فوق الخيال وبفضل الله كانت النصرة لجند المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل الصور الجميلة الحلوة ديت لعلو همة شباب الصحابة في الحلقة اللي جاية إن شاء الله أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات السابقون السابقون السابقون